السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر ولازلنا مع التوبة على طول احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن سورة الأنفال وقلنا إن سورة التوبة برضو نفس الموضوع بس إيه بشكل تفصيلي أكتر احنا بنتكلم برضو لازلنا في الجهاد و سورة التوبة زي ما انتم عارفين برضو مواكبة لغزوة مهمة جدا من أواخر الغزوات وأصلا سورة التوبة من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من آخر السور اللي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي فيها فائدة جميلة برضو احنا بنتدبر هتفيدنا جدا سورة التوبة اه ما اسمهاش بس سورة التوبة هي لها أسماء تانية طبعا والأسماء مهمة جدا وإحنا بنفهم سورة التوبة يعني لما تسمع سورة التوبة ده مش الاسم الوحيد سورة التوبة اسمها الكاشفة والمقشقشة قشقش الدواء الجرب يعني يعالجه فصورة معالجة صورة بتعالج مرض خطير جدا طبعا أمراض كتير أكتر من مرض في سورة التوبة بس أهمهم مرض عضال مرض خطير لو مسك في جسم الأمة مرض النفاق أهم أهم ما تناقشه سورة التوبة وما تحذر منه المنافقين وحالتهم وخصائصهم وأنواعهم تفصيل لم يسبق له مثيل في القرآن لهذا النوع بالذات طبعا المنافقين احنا من اول ما اتكلمنا في سوره البقره واحنا بنقول ان ربنا ذكر المنافقين كتير لكن في سوره التوبه بقى يعني كما يقول بعض السلف كادت ان تفضح المنافقين باسمائهم ولذلك قيل عنها الفاضحه يعني ما كانش فاضل بس اللي يقول ايه وفلان وفلان وفلان دول منهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة تكلم عن أنواع المنافقين المتعددة وأشكالهم وخصائصهم وكلماتهم يعني تقدر تعرفهم من اللي بيقولوا اه ده بيقول ده منهم ده اللي بيقولوا الكلمة دي ده يقول ده ربنا قال عليهم منافق كانت فاضحة كانت يعني رعبت المنافقين لأنها كانت المنافق مشكلته إن هو ما يتكشفش هو أصلا يعني كل جهده إنه يستخبى إنه يظهر خلاف ما يبطن فسورة التوبة بينت وأظهرت لكن من المفارقات المهمة اللي محتاجينها واحنا بنتدبر صوت التوبه احنا زي ما قلنا احنا في البدايه بس بنحاول ايه انظر عين الطائر كده نبص من فوق كده ونشوف الاسم وموضوع الصوره فلما تلاقي ان سوره التوبه من اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وانها فضحت المنافقين والمشركين وافعالهم وجرائمهم وان الاسم الاصلي او الاسم الاشهر او الاسم الاهم التوبه دي رساله مهمه كان من اخر ما ينزل على النبي عليه الصلاه والسلام في اخر حياته وكأن الرسالة الكشف الجرائم بتاعت المنافقين والكافرين وكل هؤلاء بس الباب ما اتقفلش لسه في باب توبة ممكن ترجع ممكن تبطل اللي بتعمله ده حضرتك وتبطل نفاق وترجع وتتوب الصورة دعت الجميع زي ما هنقول دلوقتي ونفصل واحنا بنخبط ونطرق على باب التدبر في سورة التوبة هنلاقي ان الكل مخاطب بالتوبة سورة التوبة الجميع مخاطبين بالتوبة وان السورة رغم ان هي من اخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك هي حاسمة في مفيش تفاهم الكلام واضح افلا يتوبون الى الله يستغفرون ولو تابوا فان تابوا فان يتوبوا يكن خيرا لهم التوبة يعني مفيش هزار الامر خلاص ما عادش في وقت بس مع ذلك اللفته الجميله رغم قوة الصورة ورغم انها زي ما سيدنا الامام سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نزلت بالسيف خلاص ومن اسمائها براءة فيها براءة من البراءة واول كلمة فيها براءة براءة من الله ورسوله خلاص المسألة منتهية لكن برضه الباب ما اتقفلش باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها او حتى يغرغر المرء لكن طول ما فيك نفس طول ما انت لسه ما غرغرتش وطول ما الشمس ما خرجتش من المغرب مهما عملت مهما كانت جريمتك تقدر تتوب دي رسالة مهمة في سورة التوبة من الحاجات المهمة قوي في سورة التوبة مسألة ذكر صفات المنافقين ودي حاجة مهمة في, في, في حياتنا انك انت تفهم عدوك تفهم الناس بتشتغل ازاي وبتقول ايه وكلماتها وذلك من اكتر الحاجات اللي انت بتتدبر في سورة التوبة تلاحظها كلمة ومنهم اتكررت كتير جدا ومنهم من عاهد الله ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير ومنهم كل شويه ومنهم ومنهم ومنهم انواع والبشر انواع لازم نفهم المعنى ده كويس البشر مش نوع واحد والمنافقين مش نوع واحد والكلام مش واحد لا منهم ومنهم ومنهم أنماط البشر المختلفة محتاج برضو أنك تفهمها عشان كل نمط وكل طبيعة لها طريقة مختلفة في علاجها ولها طريقة مختلفة في التعامل معاها فربنا سبحانه وتعالى ذكر كل ده ومفيش ولا اسم ودي فايدة مهمة تانية في ناس بتنفق أعمارها على الكلام أنا آسف في اللفظ في اللك والعجل كلام فلان وفلانة وسوت ويضيع عمره كله في الأشخاص المحدودين لكن القرآن هنا بيعلمنا معنى مهم جدا بيعلمنا ازاي نبص لطبائع الأشياء بعموميتها احنا اتكشف لنا كل أنواع المنافقين لكن تخيل لو كنا كل نوع من دول اتقال وفلان الفلاني اللي عمل كذا وفلان الفلاني هو اللي قال باسمه اه فلان ابن فلان اللي قال ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطه تخيل لو كان ده سورة التوبة كان كده ده مش صعب على ربنا وما ذلك على الله بعزيز كان ايه اللي هيحصل كنا هنستفيد النهارده واحنا بعد 1000 وربع اكتر من 1400 سنه واحنا بندرس انواع المنافقين كنا هنقدر نقول والنوع ده موجود النهارده والنوع ده موجود النهارده ولا كنا هنقول خلاص لا الايه دي نزلت في فلان ومالناش دعوه بيها كان ممكن كان ممكن بعض الناس يقول لك لا انتوا كده بتلبسوا لكن الله عز وجل يعلمنا المعنى ده لما تيجي تتكلم في حاجه زي دي عالج المشكله نفسها راعي الخلل نفسه الخلل اهم من الشخص الشخص زائل لكن الخلل لما بيترسخ في الأمة ما بيزولش أنا عارف إن الكلام في سورة التوبة ممكن يكون أعلى من من قبل كده لكن مهم مهم إن احنا نفهم إيه الصورة دي يعني من خواتيم ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين ان احنا نفهم قوي معانيها وخصوصا زي ما قلت لكم من المرض اللي بتعالجه سوره التوبه وبتطرحه مرض عضال وبيؤذي الامه اذى شديد جدا من الحاجات المهمه قوي على برضه في سوره التوبه المقابلة بين حالة المنافقين واللي عنده إيمان حقيقي فاكرين المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم في سورة الأنفال وبنقول المؤمنون حقا ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل عملي ومقابلة عملية يوم غزوة تبوك الغزوة الصعبة الغزوة اللي مسيرة شهر في الحر حاجة في غاية الشدة الغزوة دي ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل عملي باللي عنده إيمان جوه قلبه بجد وبين المنافق مثل يظهر في الضحكات والعبرات اللي بيضحك واللي بيبكي تلاقي ناس جم للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له وانت بتتدبر الايه دي الايه دي من اهم واجمل ايات سوره التوبه وانت بتتدبرها لازم تاخد بالك منها لما تلاقي كلام ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم هتحملهم عشان تطلعوا معاك يطلعوا معاك في غزوه العسره قلت لا اجد ما احملكم عليه كان رد فعلهم ايه خلي بالك من اللي جاي كويس ها تولوا وأعينهم تفيض من الدمع فعازوا ليه ده انتوا قاعدين في الراحة ده انت مش هتعمل مجهود مش هتمشي شهر حزنا ألا يجدوا ما ينفقون شوف الصدق وصل لدرجة ان هو بيبكي عشان مش طالع مع النبي في غزوة العسرة اسمها العسرة ها وشوف صدقهم وصل بيهم ان هو بيبكوا ده انت المفروض تفرح بمعايير اهل الدنيا ومعايير اهل الماده قاعد مستريح وهاخد كمان ثواب ده انا نيتي كويسه لكن هو صادق هو عايز يبذل عايز يضحي لله سبحانه وتعالى فقال قال على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون في المقابل اللي انتكست فطرتهم بقى ويعني آه عارفين مرض اعزكم الله الجرب مريض الجرب ما يرتاحش الا لما يحك جلده إيه لغايه ما يدميه في امراض ما يرتاحش الا لما يجيب دم اسال الله لنا ولكم العفو والعافيه هو لو جلده سليم المفروض ان الحركه الجامده دي لما يحك جلده قوي توجعه بس هو بيستمتع بيها بيتلذذ ليه لانه جلده مش سليم هناك قلوب قد جربت وحصل انها وصلت لمرحله من التأخر لدرجة أنها أصبحت بتفرح بتفرح بما ينبغي أن تحلم له فشوف ربنا بيقول عنهم إيه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله شوف المقابلة التانيين راجعين يبكوا ودول فرحانين مع انهم كذابين هم ما عندهمش عذر على فكره بس هم اللي تخلفوا وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر حر وتعبان قل نار جهنم أشد حرا كلمة واحدة الكذب والفرحة بالباطل ده مقابلها النار قل نار جهنم أشد فالميزان شوف بيتفاوت ازاي بين الحزن والفرحة ده بيبكي عشان ايه عشان قاعد وده فرحان ورغم ان الاثنين سبحان الله العظيم نفس الفعل الاثنين قعدوا بس فارق ما بين القعودين الصالحين بيبكوا على فوات الطاعات والقربات الصادق نفسه يصيع نفسه يصلي نفسه يصلي قيام ليل نفسه يصلي واعرف ناس والله لو فاتهم صدق الليل بيبكوا لا ياه لو فاتوا الفجر راحت عليه نومه يا كان مصيبه حصلت ليه طب ما انت يعني ليس في النوم تفريط ما خد بالاسباب وما صحيش هو عايز يطيع ربنا هو بيحب طاعه ربنا سبحانه وتعالى هو خلاص جسمه وحياته وجوارحه اترسخت فيها فكره الطاعه في حين التانيين زي ما بقول لحضراتكم معاذير وكل واحد فيهم جاي بعذر كل واحد فيهم كذابين النفاق والكذب يعني شبه متلازمان فكل واحد فيهم جاي بعذر كاذب للنبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول له يعني ائذن لي ولا تفتني اصل انا لو رحت وشفت نساء الروم ونساء بني الاصفر مش هستحمل قال له كده تخيل يتحجج ان هو ايه مش هينفع الاجنبيات دول ما ائذن لي ولا تفتني قال لا احتمل النساء بني الاصفر قال الا في الفتنه سقطوا ده انت بت... معلش في الكلمه بتستهبل هي مشكلتك انت رايح تجاد ولا رايح تبصبص هو بيقول كده بالظبط ذل ولا تفتني شوف وشوف التدليس جاي يقول حجه شرعيه انا اصل انا راجل تقي مش عايز ابص مش عايز يعني هافتن يا رسول الله شوف التدليس وصل لدرجه انه يحتج بالدين على ترك الدين فيقول له ايه ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقط واحد تاني يتحجج بالحر لا تنفروا بالحر قل نار جهنم اشد حر واحد تاني يحلف باغلظ الايمان يحلفون لك ويبدا يحلف ويحلف انه مش قادر ومتعلل وما عنديش كل المعذرون هؤلاء هم اللي فرحوا هم اللي كذابين دول فشوف ربنا بقى يعلمنا الميزان ده الميزان الحقيقي وانت بتتدبر كده تقف بقى مع الايه دي تقف معاها كده وتفكر يا ترى ايه اللي بيضحكك وايه اللي بيبكيك يا ترى ايه اللي بيفرحك وايه اللي بيحزنك بتحزن على فوات الطاعه ولا بتحزن على فوات المعصيه في ناس بتحزن لما المعصيه ما تتيسرش شوف ربنا بقى بيقول ايه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا المفروض يبكوا اصلا المفروض يبكوا على على خيبتهم على كذبهم على معاذيرهم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ولذلك الصادق الحقيقي حتى لما بيغلط ما بيفرحش بغلطه وشوف بقى في نفس الصورة الصادقين اللي ربنا قال عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ايه الحاله اللي وصلوها دي 50 يوم ما حدش بيكلمهم في اهل المدينه حتى زوجاتهم سابوهم الموضوع صعب جدا ليه؟ دول صادقين دول ما قدروش يكذبوا ما قدروش يطولوا في المعصيه فاكرين لما قلنا في سوره ال عمران لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم بيغلط ممكن يغلط بشر بشر ما هوش معصوم بيغلط ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فهم دول برضه ما قدروش اللي بيعرف ربنا ما يقدرش يفضل قاعد في المعصيه هم رجعوا يتوبوا وبداوا يصدقوا صدقوا ممكن كان منهم سيدنا كعب بن مالك كان ممكن يعني اوتي حجه وجدلا وكان شاعر كان ممكن يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام وكان لسن وكان لكن هو اختار الصدق فربنا سبحانه وتعالى ذكرهم وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع دول حتى لو غلطوا حتى لو غلطوا بس هم صادقين ولذلك ربنا تقبل توبتهم ويعني أخذ بأيديهم إليه لأن ده للصدق من الآيات المهمة جدا برضو قول الله عز وجل ولا أوضعوا خلالكم عن المنافقين برضو يبغونكم الفتنة الآية دي رغم أنها أو الجملة دي رغم قصرها بس خطيرة مهمة لازم تعرف خطورة المنافق ممكن يوصلك لدرجة ايه انه يكسر الامة من الداخل او ضعه يضعف الامة ويخليها في الاخر تبقى هشة رغم انها تبان من يعني شوف غثاء كغثاء السيل كثير من قلة النحل لا لا ده كتير بس ايه بس النفاق بيستشري فيها لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة من الحاجات العجيبة برضه في سورة التوبة احنا قلنا انها مواكبة لغزوة غزوة تبوك غزوة تبوك في, في الشام وهم كانوا يعني مسافة بعيدة جدا مسيرة شهر وحر واستمار المدينة سايبينها أحوال قاسية جدا وهيواجهوا قوة عظمى هيواجهوا الروم ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه الذين اتبعوه أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة واحنا بنخبط على الآية دي كده وبنشوف التدبر بتاعها ما لفتش نظرك حاجة كلمة ساعة وهي العسرة ساعة هي الغزوة دي ساعة الغزوة دي شهر رايح وشهر جاي الغزوة دي في حر الغزوة دي صعبة مسيرا شوف النبي بيقول ايه ما سرتم مسيرا في الحديث ده في الغزوة دي إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شاركوكم من اجر يعني شوف الكلمه ده في اوديه بتقطع ومسير ومسافات ومع ذلك ربنا يقول ساعه ليه ساعه ليه الكلمه دي هنا ما- الذين اتبعوه في غزوه العسره في يوم العسره ليه ساعه هي الحقيقه ان الطاعه اولها هي الساعه الساعه دي لو قدرت تاخد فيها قرار هو ده اللي صعب أصعب حاجة هو القرار في البداية لو خدته ما بعده أسهل الله عز وجل بيسهل يسهل على الإنسان العسرة الحقيقية في الخيار العسرة الحقيقية في الاختيار في لحظة اتخاذ القرار فإذا أخذته قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في نفس الصورة برضو بت بتعلمنا المعنى ده من المعاني المهمة جدا في سورة ال- التوبة بقى وهنختم بيها لأن ال- ال- رغم إن في معاني أخرى كثيرة لكن هنختم بده عشان الوقت برضو كالعادة خلص مننا سورة التوبة زي ما قلنا بتخاطب الجميع الكل مخاطب بالتوبة يعني إيه الجميع؟ يعني الجميع كل الاصناف فاكرين لما قلنا اصناف الناس اللي ربنا ذكرهم في سوره البقره لما اتكلمنا في الحلقه الثانيه على ما اتذكر وقلنا الناس في الب- في ال- في المدينه بقى مختلفين في بقى اليهود وفي ال- الكفار وفي المؤمنين وفي المنافقين سوره التوبه بتخاطب الجميع بالتوبه الكل مكلف حتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لقد تاب الله على النبي والذين امنوا قال لا دول كمان اه دول كمان مخاطبين كل ما احنا قلنا انها من البيانات الختاميه اللي نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام فلما تيجي تتدبر تاخد بالك ان كل كل الناس خطبوا شوف واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله الكلام للمشركين اهو شوف ربنا بيقول لهم ايه فان تبتم فهو خير لكم توبوا لسه في فرصه لا ده كفار بس يتوبوا ايه المشكله و- وربنا يقول عليهم برضه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم ده مش هيتوبوا بس و... ده هيبقوا اخوانكم وهيبقوا منكم لو تابوا اتفتح لهم باب التوبه دول مين دول ال... ال... الكفار طب المنافقين خطبوا بالتوبه في السوره نعم ربنا بيقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا المنافقين اللي بيحلفوا دول منافقين فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصيب بعد كل الجرائم اللي اتقالت في الصورة دي ربنا بيقول فإن يتوبوا آه التوبة مفتوحة الكل ممكن يتوب الكل مخاطب بالتوبة بعد لمز المؤمنين بعد كل الحاجات دي آه فإن يتوبوا يكو خيرا لهم المترددين بقى اللي بين البنين ربنا يقول لهم برضه واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم دول كمان مخاطبين في الدوله الكل مخاطب واللي هنختم بيه اللي قلناه ان ربنا سبحانه وتعالى في السو- في الصوره دي في الاخر بيفتح لنا باب امل مع كل ما فيها من الفاضحه والكاشفه والمخزيه والمقشقشه كل دي اسماء للصوره لها تقريبا 17 اسم بس تيجي ايه جميله قوي اختم بيها ربنا بيقول للمؤمنين بيقول للمسلمين بيقول للكافرين بيقول للكل ألم يعلموا أن الله هو كلمة هو كمان تتا... ما هو ممكن أن الله يقبل التوبة أن الله هو يقبل ربنا هو اللي بيقبل التوبة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم انتوا مش عارفين كده ألم يعلموا شوف الآية بتبدأ انتوا ما بتتوبوش ليه انت مش عارف انه بيقبل التوبة وبيأخذ الصدقات الآية دي أنا هختم بيها بس في رسالة قبل ما أختم بيها ربنا بيسألك احنا اتفقنا قبل كده واحنا بنتدبر ان احنا لما نلاقي سؤال لازم نجاوب لو ما قدرناش نجاوب بال... باللسان نجاوب بأفعالنا ربنا بيقول ألم يعلموا هتقول له ايه هتقول له لا لم نعلم ولا هتقول بلى قد علمنا يا رب علمنا أنك تقبل التوبة وإذا كنا علمنا أنك تقبل التوبة فعلينا أن نتوب إليك أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أن يرزقنا توبة نصوحة وأن يتوب على شباب المسلمين وعلى رجال المسلمين وعلى أمة محمد كلها صلى الله عليه وسلم إنه لي ذلك القدر عليه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إن شاء الله الحلقة الجاية مع سورة يونس إن أحيانا الله جزاكم الله خيرا من حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته